بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية البقية اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا إن الذي يؤمن بالآخرة يبدأ العمل ليها من إمتى من بكرة من يوم الجمعة أما يكبر شوية لا من دلوقتي لأنك ما تضمنش تخرج من المسجد دلوقتي ممكن يكون ملك الموت دلوقتي عمال يلف في وسطينا كده بيدور عليك بيدور عليك انت اه تتوب سكت ليه توب اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا ولا تتوفنا الا وانت راض عنا نعم زي ما قلت بس امبارح ان الراجل اللي عدى ناحية الاربعين يبقى عمره الافتراضي انتهى وكده بيلعب في الوقت الضايع خلي بالك والسن مش شرط ابدا النهارده لو قدر لك انك تسافر اي مكان بص كده للحوادث اللي على الطريق حتى جعلتني انزل من السيارة عشان اتأمل واقعد جنب الراجل اللي مات ده ماشي على الرصيف جنب السور يوم الاتوبيس يطلع له على الرصيف يزنقه في الحيطة لما يموت والسواق تجيله صدمة عصبية يموت على الدركسيون سبحان الملك يتصرف في خلقه كيف يشاء ممكن تموت دلوقتي ممكن جاهز اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا اللهم ارزقنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللي عايش الاخرة يبقى الاخرة في حس على طول لما يجي يشرب كوب ماء يقول يا ترى كوب الماء ده هيجري في جسمي لحد امتى ولا هيشربوا الدود في قبري نعم لما يبدا يكسب جنيه يتذكر سؤال الله من اين اكتسبه وفيما وفيما انفقه لما يبدا يبني علاقه ينجب ولدا يتذكر الميزان هيبقى العمل ده في كفه الحسنات ولا في كفه السيئات لما ينطق بكلمه يتأكد دي هتبقى ليه ولا ولا عليه في كتاب الحسنات ولا في كتاب السيئات نعيش الآخرة نعيش الآخرة إن الذي يعيش وفي نفسه رجاء الآخرة ثوابها للمحسن عقابها للمسيء يعيش وهو لا يعيش الا ابتغاء رضا الله والتطلع الى رضاه في ذلك العالم الاخر الذي لا تضيع فيه صغيرة ولا ولا كبيرة لا صغيرة ولا كبيرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك ولا يظلم ربك احدا الذي يحرم هذه النافذة المضيئة الاطلاع على الاخرة النافذة الندية المريحة يعيش ولا ريب في العذاب كما يعيش في الضلال يعيش فيهما وهو حي على هذه الارض قبل ان يلقى عذاب الاخرة جزاء على هذا العذاب الذي لقيه في الدنيا اخوتاه اولا الايمان بالاخرة رحمة صح الايمان بالاخرة رحمة نعمة يهبها الله لمن يستحقها ولا يستحقها الا مخلص القلب اللهم ارزقنا اخلاص القلب يا رب لا يستحقها الا من تحرى الحق لا يستحقها الا من طلب الهدى اخوتاه احبتي في الله اني والله احبكم في الله ان الحياة في نظر الذين لا يؤمنون بالاخرة هي هذا الشوط الذي يرونه في الدنيا رأي العين جيل يموت وجيل يحيا لقياني رجل عدى الستين طلع المعاش فروحنا نزوره ونسلم عليه فبيقول ادعي لي يا عم الشيخ فقلت له اسال الله ان يرزقني واياك حسن الخاتمه قال لي يا عم افتكر لنا خير ايه ده انا لسه هبدا حياتي اه هذا منظورهم عارف بيقول لسه هبدا حياتي ليه يقول لك انا عشت حياتي فقير صغير محطم دايخ تعبان وبعدين هم ابويا وامي هم اخواتي هم زوجتي وولادي دلوقتي عند الستين العيال اتجوزوا والمعاش عالي والمكافأة جميلة وابدأ بقى ابدأ اعيش تعيش مين يا عم يا عم موت يا سيدي موت هي الدنيا ما تعش في خطبة الجمعة اللي فاتت في الريان كنت بقول لكم تحب تموت امتى فاكرين تحب تموت امتى انا وانت ونسأل الله ان يجعلنا من الراضين كل واحد يظن يغلب على ظنه لو تعرف ان ربنا راضي عنك دلوقتي تموت امتى اه حالا كان في مرة شوية ناس قاعدين كده بيقولوا فلان ده لو الواحد طاله يعمل فيه ايه يعني يعمل فيه ايه اللي اه واحد قال لك هجلده هقطعه هعمل هسوي واحد قال ابدا ده بس انه يموت بمنتهى السرعة اسرع طريقة يموت ليلقى الذي لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد كذلك لما تحب تعيش حب تموت لانك هناك تعيش صح يا ابني كل اللي انت شايفه في الدنيا ده صور مش حقيقة دي مناظر اوعى تفكر التفاح اللي انت بتاكله قصدي اللي انت بتشوفه اللي انت بتشوفه ده اوعى تفكر ايه ده تفاح ده ايه دي صورة التفاح الحقيقي هناك في الجنة هناك في الجنة اوعى تفكر النساء اللي انت شايفهم دول طاقتك الجميلة الطيبة اللي انت تتمتع معها اوعى تفكر ان دي نساء حقيقي دي دي مناظر دي صور النساء حقيقي هناك في الجنة هناك في الجنة حقيقي عشان كده ربنا قال إنا أنشأناهن إنسان وضع مختلف كل اللي في الدنيا انت مفكر اللي في الدنيا دي عربيات ولا ده أكل ولا ده شرب ولا دي بيوت ولا دي مناظر يا راكس العيشة هناك في الجنة تعيش حقيقي تعيش حقيقي قلت لكم قبل كده ان احد مشايخنا شاف الامام احمد في المنام الامام احمد بن حنبل في المنام يقول فعشت طول النهار منتعش كده يا سلام كده امال لو شافه حقيقي طب بقى مش الامام احمد صوت النبي بقى وتعيش معاه كده قد سنه في الجنه طب مش النبي لو شفت ربنا آه ولسه عايز تعيش لو شفت ربنا الله الله نظرت الى وجه الله الكريم مجرد ورود هذا الخاطر على القلب لذيذ مجرد ورود هذا الشوق لهذا متعة مجرد الاحساس بان هذا وارد لذة مجرد ان تعيش هذا الرجاء انك هتشوف ربنا هذه لذة الحياة هذه جنة هذه متعة هي دي متعة الايمان بالاخرة اما الذين يعيشون الدنيا مساكين مساكين مساكين اهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا اطيب ما فيها ذكر الله وعبادة الله اطيب ما فيها اجمل ما فيها امتع ما فيها اهل الدنيا اللي عايشين للدنيا اللي سيبني يا عم اعيش يومين سيبني اعيش شبابي سيبه يتمتع بشبابه سيبنا نشوف دنيتنا انت عايزنا نشوف هذه نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر لا تبحث عما وراء الدنيا من اسرار الايمان بالاخرة نعمة نعمة يهبها الله للفرد الفاني المحدود الاجل الواسع الامل ليصبح الانسان متسع الروح ليعيش الآخرة في الدنيا فالإيمان بالآخرة إيمان بعدل الله المطلق وجزائه الأوفى نعم ثانيا الإيمان بالآخرة يؤدي دورا أساسيا في إشاعة روح السلام والأمان على الأرض آه لما اؤمن بالاخرة اؤمن ان الحساب الختامي ليس في هذه الارض الجزاء الاوفى ليس في هذه العاجلة الحساب الختامي فين هناك لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب فاليوم لا تظلم نفس شيئا اليوم اليوم اللي هو ايه يوم القيامة لا ظلم اليوم يوم القيامة ان الله لا يظلم مثقال ذرة فلما يجي واحد يظلمني واقول له الله يسامحك يظلمني يؤذيني ياكل حقي وانا اقول له حسابنا هناك هو مش في حكم عدل ولا مفيش نقف احنا يتين قدامه وانا ساعتها اخد حقي لو بيفهم يبوس رجلك وتسامحه صح يبوس رجلك وتسامحه نعم لكن لو هو مش مؤمن بالاخره مش هيهمه مش هيخطر بباله مش هيفهمها دي انت تفهمها بقى اسمع كلام النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح مسلم يقول واحنا شرطنا زي ما قلت لن اذكر لكم الا حديثا صحيحا حديث ضعيف لا واذا قلت حديث ضعيف هقول ان ده ضعيف ماشي يبقى متفقين المقصود يقول رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة اقسم عليها ثلاثة ايه اقسم ع- مين اللي بيقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحلف عشان تصدق وهو الصادق المصدوق المشركين كانوا بيقولوا عنه الصادق الامين بيحلف مصدق تصدق ولا لا يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة اقسم علي ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها الا زاده الله بها عزا وما فتح عبد على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر دي ثلاث حاجات النبي بيحلف عليها مصدق طب انت مصدق ان لو في جيبك عشرين جنيه وقلنا لك تبرع طلعت عشرة جنيه يبقوا ما نقصوش هم عشرين ايوه هم عشرين لان النبي حلف ما نقص مال من صدقة اصل مش معناها المادي هو ده ارتباط القلب بالاخرة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابن آدم مالي مالي مالي وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأمليت أو تصدقت فأبقيت ده العشرة جنيه دي لا هي فلوسك ما نقصتش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يربي لعبده صدقته كما يربي احدكم فلوه عارف لما واحد يشتري خروف صغير عشان يذبحه في العيد ويفضل يوكله ويعلفه عشان الخروف يكبر اهو ربنا بينمي لك الصدقه كده بيسميها لك قلت لكم القصه دي قبل كده ان الريان لما قال اللي يديني فلوس اديله 30% الناس طلعوا اللي تحت البلاطه وربنا من زمان بيقول ادوني ب 700% ومحدش عايز يطلع السيدة عائشة لما فهمت ما نقص مال من صدقة فهمت ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت جاءتها شاه فتصدقت بها وبقيت الذراع فقالت لها الجارية لم يبق الا الذراع قالت بقيت كلها الا الذراع بقيت كلها الا الذراع لا ده اللي اتصدقنا بيه هو اللي باقي واللي هناكله هو اللي رايح لانك هتلاقيها يوم القيامه ناقصه ايه ناقصه ذراع ناقصه ذراع لانك صدقت بيها الذراع ضاع كلته فكذلك هو ان تفقه معنى الاخره ان الحساب الختامي هناك فلما تظلم تبقى مطمن قوي وتتاكل فلوسك تبقى مرتاح قوي الانسان لو يحب يشكر حد يشكر اللي بيسيء اليه لان ده اللي بيشيل حسناتك للاخر بيشيل لك الحسنات تاخدها منه فين هناك فتشكره ده هو ده اللي يستاهل الشكر عشان كده بعض السلف قال لو كنت مغتابا احدا لاغتبت ابي وامي فهما احق الناس بحسناتي ادي حسناتي لحد غريب اديها لابويا وامي احسن نعم انتبه ان الحساب الختامي فين في الاخره ايها الظالم لا تظن انك افلت الحساب هناك بين يدي الجبار القهار ايها السارق لا تظن انك افلت فالحساب هناك ووجدوا ما عملوا حاضرا هتلاقي السرقة هناك والزانية هناك والشتم هناك والضربة هناك واللعنة هناك والهدية هناك هتلاقيها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ستجد الصدقة هناك والصلاة هناك والزكاة هناك والذكر هناك والقرآن هناك كل شيء ستجده فانظر ما تحب ان تراه هناك فافعله هنا لما قال الحجاج الظالم لسعيد بن جبير اختر لنفسك يا سعيد اي قتلة تريد ان اقتلك قال بل اختر لنفسك يا حجاج فوالله ما قتلتني في الدنيا قتله الا قتلك الله مثلها في الاخرة كل هناك الاخرة الحقيقية اللي ايمانك بيها يقيني هناك لا ندم على الخير وان لم تلق الجزاء جزاء الخير في الارض ولم تره في الدنيا انظر للغلام وهذا سيأتي معنا في خطبة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى في مسجد الرحمة المهداة في الأميرية إن شاء الله عز وجل ها تجد الرجل الشاب الغلام كما جاء معنا في القصة حين عاش لقضية تبليغ الدعوة أيها الإخوة انتبه حين عاش لقضية تبليغ الدعوة قال اللهم اكفنيهم بما شئت موتهم ورجع يمشي للملك لما راح عند الملك قال لست بقاتلي حتى تفعل ايه ما امرك به دله على كيفية قتله فقتل ولم ير ثمرة عمله بس بلغ هو شاف الناس امنت عرف ان الناس امنت لا فهي كفاية ان هو عمل اللي عليه والنتيجة فين هناك لما يجي يلاقي في ميزان حسناته 2 مليون مسلم ربنا هداهم على ايده ساعتها الانسان يفرح يسعد لانه لا ينبغي المؤمن بالاخره لا يقلق على الاجر اذا لم يوفى في هذه العاجله بمقاييس الناس فسوف يوفاه بميزان الله لا خلوط من العجز اذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد فالعدل لا بد واقع وما الله يريد ظلما للعباد ثلاثة الاعتقاد بالاخرة الايمان بالاخرة اليقين في الاخرة حاجز دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم تداس فيه الحرمات تجد الناس يعيشون اليوم لا تحرج ولا حياء يعيشون كل همه يحصل على الدنيا يحصل على المنصب يحصل على المركز ان يبقى مفيش حد احسن منه ومبيبقاش في حد احسن من ولاده ومبيبقاش في حد عنده شقه احسن من شقته ده على حساب ايه مش مهم بقى على حساب اي حاجه هؤلاء اهل الدنيا اما المؤمنون بالاخره الذين يريدون الاخره لا ينافسون في الدنيا يعيش الدنيا هنا شكوخ في شقة في قصر ما تفرقش معاه صح ما انتوش معانا صراحة طب صلي على الرسول صلي اللهم صل على النبي محمد دخل رجل عند ابي ذر رضي الله عنه ابو ذر الغفاري فنظر في البيت فقال اين المتاع يا ابا ذر دخل البيت عند ابي ذر فبص كده فقال له فين ال فين الانتريه فين الصالون فين السجاد فين الموكيت فين الستاير فين السفرة فين المطبخ فين البلع كارس فقال له ابو ذر ان لنا دارا خيرا من هذه ننقل اليها صالح متاعنا قال له اصل احنا عندنا بيت اجدع من ده كل ما نلاقي حاجه عندنا حلوه انه ايه نوديها هناك في البيت الجديد البيت الابدي اصل البيت ده هتدمره زلزاله القيامه هتطيروا نفخة في الصور فكل ما نلاقي انتريه حلو انهم ايه يبعتوا على الجنه ده نلاقيه هناك نستنانا هناك نعيش بقى للاخره الراجل بيقول له اين المتاع يا ابا ذر فقال له ابو ذر ان لنا دارا خيرا من هذه ان لنا دارا خيرا من هذه ننقل اليها صالح متاعنا قال ولكنك تحتاج الى متاع ما دمت هنا طول ما انت هنا تحتاج متاع فقال ان صاحب الدار لا يدعنا قال له ما هو مش هيسيبنا هنموت هو ده الفرق بين اللي يؤمن بالاخره واللي ما يؤمنش بالاخره فهمت يا سي محمد اما بقول له اتجوز مش عارف ايه قال لي يا عم الشيخ دي كمان عشر سنين هتبقى مش عارف ايه عشر سنين عشر سنين يا ابني دي في الاخرة ابد الدنيا دي عشر سنين عشرين سنة مئة سنة وبعدين هتموت والاخرة بقى ايه ابد الاخره ابد ابد ولذلك قلنا لكم عشان اصلاح القلوب الشباب اللي عمالين يعيطوا قلبي قاسي الحقني اعمل ايه مصيبه لن تبلغ المطلوب الا بهجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق قلتها في درس الاربع بقى بتاع حلوان هجر العوائد ان ما يبقاش لك عادات مرتبط بيها لازم تنام على سرير مرتبتين ومخدتين وفوجئت ان الناس النهارده ما بيناموش على مخدتين بس لازم ثلاثه اتنين تحت دماغه وواحده في حضنه للاسف الشديد اوعى العوائد دي هتقطع بينك وبين ربنا العاده انك تاكل كذا او تاكل بالطريقه الفلانيه او من نوع كذا العاده انك تنام قد كده او تشرب كذا وكذا العاده انك تشرب ميه سخنه او تشرب ميه بارده العاده انك انت تشرب ميه حلوه او ميه حادقه ان لازم بعد الاكل شاي ان لازم قبل الاكل سفن ان لازم كل دي عادات تحول بينك وبين الله لازم تعمل ايه تخلع من العادات دي لانك لو مرتبط بالعادات ممكن يوم من الايام تروح حتة ما فيش فيها سرير ولا مخدات قلت لكم كده ما معكش الا الجزمه تحطها تحت دماغك وممكن يجي اخ ما معكش جزمه تديله فرده وانت فرده هتنام على فرده واحده ساعتها لو لم تحجر العادات تكفر ما ياما ناس فتنوا بسبب كده صح ولا لا ياما ناس فتنوا بسبب كده انه متعود على كذا وكذا فلما يجي تنقطع عاداته يضجر يخسر دينه ويطلع ايوه لانه مش متعود لازم تسيب السرير وتنام على الارض لازم تقعد على التراب وتسجد في التراب احيانا احد الاخوه قال لي تعالى نصلي في مسجد كويس جدا ده مسجد حلو قوي رحت اصلي مسجد ما شاء الله رخام و... وموكيت وفوق الموكيت سجاد وفوق السجاد سجاد وبعدين واحد بيصلي جنبيا لابس بدله وجرافته يتعمد ان لما يجي يسجد يطلع الجرافته قدامه ويسجد عليها والله شفتها بعيني طب ده فوق التراب رمل وفوق الرمل رخام وفوق الرخام موكيت وفوق الموكيت سجاد وفوق السجاد سجاد ويحط جرافته كمان بيسجد لمين ده صلى الله على النبي محمد الذي سجد بين ماء وطين وخرج واثر الطين في جبهته الشريفه كان لا يتقي الارض وشه على الارض ما طلع عليه اشرف جبهه وضعت على الارض صلى الله عليه وسلم الشاهد ان اللي يؤمن بالاخره تصبح الدنيا عنده كده مش دي مشكلته انه لابس ايه ولا راكب ايه ولا عايش فين ولا بياكل ايه مش دي القضية القضية ربنا راضي عنه ولا لا هي دي مش القضية ان اتغدى ايه ولا هيتعشى ايه مش القضية الناس بتحبه ولا بتكرهه راضيين عنه ولا مش راضيين مش القضية انه معاه فلوس ولا معاهش مش دي القضية قضيته هو ربنا راضي ولا لا لما يعيش لقضية الرضا يدل الملك على قتله غلام اصحاب الاخدود غلام اصحاب الاخدود نعم ان الذين يعيشون للاخرة يحسون بلمسة قوية للقلوب وهذه هي الفائدة الرابعة من فوائد الايمان بالاخرة قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون لننظر ايه اه ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون يعني ربنا جابك بعد جدك وجد جدك عشان ربنا يشوف انت هتعمل ايه بعد عاد وثمود والفراعنة عشان ربنا يشوف انت هتعمل ايه ان الذي يعيش هذا المعنى يعتبر ان الايام التي يقضيها الانسان في الدنيا يقضيها ممتحنا تحت نظر الله تحت مراقبك ان الله كان عليكم رقيبا مبتلى مبتلى بهذا الميل محاسب محاسبا عليه بعد بقاء فيه قليل ان شعور الانسان انه مبتلى ممتحن محاسب على كل شيء يملكه وبكل متاع يتاح له ويمنحه ان الذي يؤمن بهذا انه مبتلى ها ممتحن ها محاسب يعطيه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة ايوه الذي يعتقد انه مبتلى ممتحن محاسب يعطيه مناعة ضد الاستغراق في متاع الدنيا ان الذي يعتقد انه مبتلى ممتحن محاسب تعطيه مناعة ضد التكالب على هذا المتاع لأنه يوما ما مسؤول كلكم حافظين قصة إبراهيم بن أدهم لما راح وكان ملك إبراهيم بن أدهم ولا لا كان أمير أمير بلد فترك الملك وزهد في الدنيا وعاش للآخرة وده الزهد الحقيقي يا شباب ده الزهد الحقيقي قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز ازهد من اويس القرني عارفين اويس القرني اويس القرني تابعي جليل ادرك النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم ولم يره الرسول قال والحديث صحيح مسلم لعمر بن الخطاب ياتيكم امداد اليمن فيهم رجل من قرن اسمه اويس له ام هو بها بار فان استطعت يا عمر ان يستغفر لك فمره فليستغفر لك اويس يستغفر لمين لعمر بن الخطاب تصدق بقى اويس ده ما كانش يملك من الدنيا حاجة كلمة كل ليلة بتقطعني ان اويس كان كل ليلة لما يجي ينام يقول اللهم اني اعتذر اليك عن كل كبد جائعة من امة محمد فانك تعلم اني لا املك الا ما في بطني واعتذر اليك عن كل ظهر عارية فاني لا املك الا ما يستر عورتي فهمت ولا ترجم اترجم صلى على الرسول طيب اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا ويس القرني كان كل ليقول يا رب انا اسف استغفرك واتوب اليك لكل الجائعين لان المفروض علي اوكلهم لكن انت عارف ان انا ما املكش الا اللقمة اللي في بطني طب واللي في التلاجة ها واللي في المحفظة ها تقدر تعتذر هتحاسب عن كل جائع علمت انه جائع ولم تطعم نعم رجل يقول اعتذر اليك عن كل ظهر عارية الناس العراية اللي مش لاقيين لبس بعتذر اليك لانك يا رب تعلم ان انا ما حلتيش غير اللي عليك عمر بن عبد العزيز ازهد من الراجل ده ليه قالوا لان عمر جرب الدنيا فتركها واقبل على الاخرة واويس لم يجد وليس من جرب كمن لم يجرب صح كده اه اللي جرب وعاش الدنيا وسابها لله غير اللي مش طايقها اصلا في فرق في فرق بينهم فرق كبير قوي انتبه لابد ان تفقه هذه القضية تماما ان هؤلاء جربوا وتركوا وهذه هي احنا دخلنا في قصة ويس ليه ابراهيم ناس صح كده الله يفتح عليك خليكم معايا ما هو بقى السن اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا رب ابراهيم ندهم كان ملك زهد ساب الملك و وزهد والقضيه يا شباب خلي بالكم برضه الحته دي لازم لها توضيح لاني والله بحبكم في الله فاوعى تطلع من الجامع النهارده وفي حته مش فاهمها اقف حقك عليا انك لازم تفهم ما تطلعش وحته فيها لبس مش القضية انك انت تزهد في الدنيا انك تسيبها وقلبك متعلق بيها قصة لطيفة جدا لابراهيم بن ادهم قبل ما نقول حكايتنا ها انه لقيه شرطي في عسكري قبله في الطريق فقال له في صحراء ما ابراهيم بن ادم عايش في الصحراء بقى ها قال لابراهيم بن ادم اين العمران اين ها العمران زي ما تكون انت تايه كده في دار السلام وتقول له ايه انا عايز اطلع على الاسفلت على الطريق بره ازاي فبيقول له اين العمران فاشار له ابراهيم الى المقابر قال هذا هو العمران فالراجل بص كده المقابر وضربه بالصوت فشج راسه راح ضربه معاه كربات ضربه فتح له دماغه فلما مضى قيل له هذا ابراهيم ابن ادهم ابراهيم ابن ادهم كانت له هيبه هيبة فرجع يعتذر إلي وجعل يعتذر ويقول والله لم أكن أعرفه فقال يا بني إن الرأس الذي يحتاج إلى اعتذارك تركته ببلخ قال له لما أنا كنت أمير بلخ بلخ دي بلد كنت ممكن تعتذر لي لو ضربتني لكن أنا دلوقتي مش محتاج تعتذر لي لأن راسي دي سبتها هناك الرد دي بقى بتاع ربنا اي حد يضربها ما تفرقش ملهاش قيمه ماليش الامير ابراهيم بن ادهم المهم اخوه عمل وليمه واخوه كان امير البلد قال له لازم تيجي راح فوضعوا الاطعمه من المشهيات فاصر ابراهيم بن ادهم ان ياكل خبز وتمر خبز وملح اظن وممكن لله تعملها مرة تعملها مرة انك تجيب شوية ملح ورغيف وتكون صايم وتفطر الساعة عشرة بالليل وتقول له يا رب رأيت ذلي فارحمني لعلك بها ترحم تنكسر نفسك شوية لله جل جلاله الشاهد اصر ان ياكل خبز وملح بعد ما خلصوا اكل جاب صينيه حطها على الباجور احمرت قال لهم كل واحد بقى يطلع على الصينيه دي ويقول كل ايه هو هيطلع يقول خبزوا ملح وينط التاني ما يقول كلت ايه عد على ما يخلص يكون اه اهو كده الوقفة قدام ربنا الناس الفقراء حين يسأل عن ماله من اين اكتسبه وفيما وفيما انفقها مين يقول 100 جنيه يا رب من الحكومه وكلت بيهم عدي تاني 3 4 مليون جنيه يقول يا رب الشركة الفلانية والوكالة الفلانية وعملت وسويت يفضل يحكي سنة وبعدين صرفتهم فين عيدالها كمان آه الحديث الشيخ أحمد شاكر في المسند قال إسناده مشكل وضعفه الشيخ الألباني أنه التقى على باب الجنة غني وفقير أنا قلت الحديث إسناده إيه؟ مشكل مشكل والشيخ الألباني قال ضعيف غني وفقير التقيا على باب الجنة فأدخل الفقير وحبس الغني فغاب الغني خمسمائة سنة كم خمسمائة سنة اليوم بألف سنة يبقى خمسمية في ألف بكم خمسمائة ألف سنة قال ثم دخل أدخل فقال الفقير أين كنت يا أخي لقد غبت حتى خشيت عليك فقال لقد حبست بعدك محبسا فظيعا سال مني فيه عرق ما لو ورده ألف ناقة ظناء لوردوا منه رواء قال له أنا وقفت موقف خريت حلق يسقي ألف ناقة هي دي قضية انك تستشعر انك مبتلى ممتحن سعيد بن عامر الجمحي لما عمر بن الخطاب قال حلب اكتبوا لي اسماء فقرائكم فكتبوا اسمه فقال اميركم فقير شوف راجل امير البلد ويطلع ايه فقير جابوه في الكسوفات بتاعت اللي بتصرف ها اعانات جابوه في الكسوفات الامير الامير فالحاصل عمر بن الخطاب بعت له 500 دينار 500 دينار لما دخلت عليه جعل يدفعها ويقول اعوذ بالله اعوذ بالله قالت زوجته فقمت من نومي مذعوره على صوته كانه يدفع عقرب اعوذ بالله منك اعوذ بالله منك قلت ماذا قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي اخرتي تفسد يبقى تلقي الدنيا بهذا الوجه لما تدخل عليك الدنيا تاخدها وانت خايف قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين للمتقين فالشاهد أيها الإخوة أن الذي يعيش أنه في الدنيا مبتلى ممتحن محاسب فإنه يكون شديد التوقي شديد الحذر شديد الرغبة في الإحسان شديد الحرص على النجاح شديد الحرص على النجاح في الامتحان خمسة الاعتقاد باليوم الآخر ضروري لاكتمال الشعور بأن وراء الحياة حكمة وراء الحياة حكمة قال الله أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله تعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم حين تعتقد أن وراء الحياة حكمة يكون هذا ضمان للفطرة السليمة ألا تنحرف فإن غلبتها شهوة أو استبد بها ضعف عادت تائبة ولم تلج في العصيان لما تبقى معارف انك خلقت لحكمة انك ما خلقتش للدنيا خلقت ليه للآخرة فتبقى عايش في الدنيا للآخرة مش عايش للدنيا فيكون هذا حافزا على فعل الخير فعل الخير في الدنيا فإنما خلقت لفعل الخير في الدنيا أيها الإخوة هذه خمسة من عشرة بقيت خمسة أخر نستكملها في اللقاء القادم أكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين